رب اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله جبنا كم جون لحد دلوقتي بدأنا نخطط استراتيجيا إن احنا نجيب جوان في رمضان كم جون لحد دلوقتي النهاردة مع الجون السابع بإذن الله سبحانه وتعالى إيه هو الجون السابع احنا الليلة ليلة النصف من شعبان يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لكل مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن مشرك والعياذ بالله ده بقى بره الدين خالص او مشاحن يعني واحد عنده مشكلة في الصحبة الصالحة واحد عنده مشكلة في الاخوة واحد نفسيته وحشة تجاه اخوانه الا لمشرك او مشاحن يبقى النهاردة يا جماعة دي ليلة المصالحات النهاردة ليلة انك تتصلي بكل اللي زعلانين منك واللي انت زعلانة منهم من قرايبك من جاراتك من صحباتك النهاردة لازم توصل للناس كلها النهاردة يا اخوانا نقدر نقول انها ليلة حب عشان ما يبقاش في مانع من موانع المغفرة السنوية للامة في ليلة النصف من شعبان اللي قد تكون تكون يعني قبل رفع الصحف الى الله ففرصة ربنا اداها لنا عشان يغفر لينا قبل ما ترفع الصحف عايزين نجيب جون النهاردة غالي قوي يا جماعة جون ممكن يفرق في حياتنا كتير قوي لما كنت اخد الشباب في العمرة فاجي اعمل معاهم لقاءات في الفندق من اجل انهم يتعرفوا على بعض فواحد يقول لي الحرم ب ألف صلاة ازاي نسيب ال ألف عباء يعني العبادة المضافة في الحرم ونقعد في الفندق نتعارف اقول له يا ابني الصحبة اللي حواليك دي كل واحد منهم لو انت تعرفت عليه هتيجي 100 مرة الحرم بعد كده بسبب الصحبة الصالحة انما لو انت عبدت لوحدك هترجع هتبقى مرة والله اعلم هتيجي امتى تاني يا اخوانا ده الاستثمار الحقيقي رجال الاعمال بيحبوا يصاحبوا بعض ليه لانهم رجال اعمال دنيوية هيفتحوا لبعض لبعض افاق احنا رجال اعمال اخرويه باذن الله يبقى لما نصاحب بعض هنفتح لبعض افاق الرؤساء بيحبوا يصاحبوا بعض الاطباء بيحبوا يصاحبوا بعض ليه الكل بيحب يصاحب اللي يفتح له افاق احنا حلمنا الجنه يبقى لازم نصاحب اللي هيفتحوا لنا افاق الى الجنه يا جماعه مهما تخيلنا اثر الصحبه في حياه الانسان ايه مهما تخيلنا يا اخوانا الصحبه اثرت على الحجر الحجر الاسود اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال كان اشد بياضا من الثلج اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لأضاء ما بين المشرق والمغرب لولا أن سودته خطايا بني آدم اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا برئ كان اللي يلمسه كده ربنا يشفيه من المرض يعني تخيل ده كان هيبقى سبب للشفاء ده كان هيبقى سبب للنور بين المشرق والمغرب لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية لولا أن سودته خطايا بني آدم يعني الحجر لما اتحط وسط عصاء الحجر اسود يعني صحبة السوء أثرت على الحجر أنا بحس يا جماعة في الأحاديث ديت إن أنا وإنت وإنت عاملين زي الحجر الأسود كان ممكن ننور الفترة الفترة اللي جوانا تنور ما بين المشرق والمغرب كان ممكن نبقى سبب لنور في حياة الناس لولا اللي أثر علينا من صحبة السوء كنت النهاردة بقرأ في آية أفزعني يعني قول الشوكاني في فتح القدير في تأويلها في قول الله وجعلنا بينهم موبقا قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير قال أي جعلنا تواصلهم في الدنيا سبب لهلاكهم في جهنم جعلنا بينهم أي بيقول إن البينهم ده اللي هو البين اللي كان بينهم التواصل اللي كان بينهم موبقا أي مهلكة يعني ضاعوا بسبب العلاقة اللي كانت بينهم في الدنيا هلكوا بسبب صحبة السوء يا اخوانا صحبة السوء بتهلك صحبة السوء بتدمر والصحبة الصالحة بتقلب الحياة أشهر كلب في العالم كلب أصحاب الكهف ايه اللي رفعه كده غير الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة بترفع الانسان في الحياة الصحبة الصالحة بتغير الدرجة اللي انت فيها في الدنيا وفي الاخرة يعني ايه اللي غير عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه لما اثروا ملك الروم ملك الروم يقول له خد نص ملكي ابدا ما تنزلش عن ديني هقتلك اقتلوني ومش هسيب ديني طب ايه هسجنك وهموتك من الجوع مجاعة ارحم من ان انا اسيب ديني طب دخلوا عليه اجمل امرأة من نساء الروم لا يمكن اتنازل عن ديني طب اعمل له ايه في الاخر رمى واحد قدامه في الزيت المغلي عشان يفهمه انه بيتكلم بجد الكلمة اللي قالها عبد الله بن حذافه هي اللي تفهمنا يا جماعة ليه كل الثبات التاريخي ده لما مات اخوه ال- في في الزيت المغلي قال اني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله الكلمة الخلاصة يا جماعة الكلمة اللي تفهمك الطريق الى البطولة في الدين الكلمة انا قعدت مع ناس رفعوني عشر سنين في عشر دقايق باذن الله بسبب علو ايمانهم وعلو ال ال علو العلم والفهم اللي عندهم في الدين وعلو الهمة اللي عندهم في معرفة الله الكلمة دي كنا نتنافس في طاعة الله عندك واحدة كده عندك واحد كده بتتنافس معاه في طاعة الله عندكوا شلة كده بتنطلقوا مع بعض إلى الله وبتتنافسوا مع بعض في طاعة الله يا جماعة هو ده السر في ثبات عبد الله بن حذافة السهمي بعد تربية النبي عليه الصلاة والسلام ليه إني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله يبقى اذا الصحبه لها تاثير جبار على الانسان كان في صحابي اسمه حمار يعني شوفوا بيسموه ايه ابن النعيمان حد في الخمر خمسين مره اقيم عليه الحد في الخمر خمسين مره ولكن ما اتعزلش ولا انا انسان وحش انا صحابي يا جماعه ده كان معاش النبي عليه الصلاه والسلام انا انسان ضايع انا ما استاهلش ان انا صاحب الناس الكويسه ديت شاب الوقت ممكن يكون بيقع في الموبقات بي بيدخل على مواقع سيئه يقول لك انا ما صاحبش الملتزمين ليه يا عم هيقرفوني وهيخنقوني وفي نفس الوقت انا انا مش حلو ازاي امشي مع الناس دي وابقى منافق يا عم ابن النعيمان صاحب الصحابه وفضل ماشي معاهم في النهايه ربنا تاب عليه حتى لو انت عاصي صاحب الصحبه الملتزمه وربنا ينجيك بسبب صحبتك للصحبه الملتزمه يا اخوانا واحنا في ليله النصف من شعبان عايزين نجيب جون كبير قوي الليله عايزين نجيب جون مهم قوي الليله الصحبه السؤال اللي كل الشباب مش عارفين يقولوا له اجابه اجيب صحبه صالحه منين ال- رمضان بيجاوب عليه رمضان بيطلع الصالحين من صوم- صوامعهم بيطلع الصالحين من محاربهم والكل بيعبد ربنا جنب بعض ليل نهار في التراويح والتهجد والصلوات وال... وصنائع المعروف وافطارات الطرق السريعه زي ما هنعمل الحلقه اللي بعد اللي بعد الجايه باذن الله سبحانه وتعالى عن الافكار العمليه بقى في الصحبه الصالحه الافكار العمليه اللي ننزل بيها الواقع عشان نجيب اجوان بحق وحقيقي يبقى رمضان حللنا ازمه الصحبه الصالحه اوعى تطلع من المولد بلا حمص اوعى تطلع من رمضان من غير صحبه اوعى اوعى ولازم من شعبان نستعد للهدف الخطير ده لازم الليله اتصل بال- بالناس كلها قبل ما شعبان يخلص اعمل افطار ل- في ال- للملتزمين في منطقتك ل- لصحباتك ل- لم الناس حواليك لم الجواهر الدنيا حواليك اكسب كنوز الدنيا الموضوع اغلى مما تتخيل عشان كده الص- الصالحين لما لقوا صحبه صالحه مسكوا فيها بحياتهم ضحوا بمالهم عشانها ابو بكر الصديق ضحى بكل ماله عشان اخوانه يعتقهم وعارف قيمه الصحبه الصالحه ضحوا بعمرهم عشانها مرثد الغنوي كان بيروح مكه يحرر الاسرى اللي اتأسروا وهم بيحاولوا يهاجروا رغم ان هو ممكن يتقتل او مقتول مقتول فيها عارف قيمه صاحب صالح يعني ايه ضحوا بالملك عشانها ابو بكر الصديق لما كان عمر معاه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وواحد بيشتم يعني بينتقد سيدنا عمر قدام ابو بكر وبيقول له انا لا ندري اهو الخليفه ام انت الخليفه قال ابو بكر هو اي عمر هو الخليفه ان اراد ضحوا بشربه الميه عند الموت عشانها عكرمه بن ابي جهل ساء اخوانه في الله شربه الميه اللي كان يشربها ومات هو عطشان عشانها ضحى بزوجته الحبيبه سعد بن الربيع لما كان عايز يطلق مراته اللي بيحبها لعبد الرحمن بن عوف بعد الهجره عشان يزوجها ليه يا جماعه الصحبه الصالحه اللي عرف قيمتها ضحى بحياته عشانها لانه عرف انها كنز العمر لانه عرف ان هي هتقلب كل حاجه في حياته في حين اللي سابها حتى لو ملتزم حتى لو ملتزم عياش بن ابي ربيعه لما عمر حذره ما تمشيش مع ابو جهل اخوه لامه لما رجع عشان يروح له المدينه يرجعه من الهجره كان النبي لسه ما هاجرش عليه الصلاه والسلام عياش رجع مع ابو جهل عشان يشوف امه يشوف امهم ابو جهل بيقول له امنا تعبانه و و و و. رجع فتن وظل فتره مفتون حتى تاب الله عليه بعد سنوات يعني انا عايز اقول يا جماعه هذه روايه مرويه يعني انا عايز اقول يا جماعه ان ان ملتزم ولكن بعد عن الصحبه وقع ملتزمه بعدت عن الصحبه فتنت الصحبه الصالحه دي اخطر قضيه في الحياه عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى كنت لسه بقول لاخواني من ايام كده بقول لهم انا 80% من الخير اللي في حياتي بسبب حديث النبي عليه الصلاه والسلام لينوا في ايدي اخوانكم بسبب ان الواحد لما بيلاقي صاحب صالح بيثق فيه وبيثق في انه لما بيمسك ايدي بسيب له ايدي عايزين يا اخوانا يعني عايزين حياتنا تتملى خير بسبب بعض ما نخسرش هذه الصحبة ابدا يعني الشرع رهب من ان احنا ما نعرفش قيمة هذه الصحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه صاحبك الصالح فوق ثلاث فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار يعني ان انت يبقى علاقتك مش كويسة بحد من اصحابك الصالحين ده ده سوء خاتمة لو مت على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هجر اخيك سنة كسفك دمه يعني كأنك قتلته في الميزان لو بينك وبينه سنة بعدت عنه لانك بتقتل دينه وبتقتل دينك انت قاتل لدينك ولدينه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحالقة هتحلق اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين لما العلاقة بين الملتزمين بين الملتزمات وبعض بتسوء الدين بيضيع يا جماعة الدين بيضيع مغفرة الاثنين والخميس بتروح من الاثنين اللي بينهم وبين بعض مشكلة مغفرة ليلة النصف من شعبان بتروح من الاثنين اللي بينهم وبين بعض مشكلة يبقى اذا عايزين ندرك خطورة الصحبة الصالحة مشاهد في القرآن والسنة والواقع مشاهد تزلزل القلب مشهد واحد مجنون واقف يصرخ يوم القيامة ربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يعض يعني واحد بيعض واحد مجنون واحد قاعد يعض في نفسه يوم القيامة عقله اتخبل والعياذ بالله على يديه مش واحد بيعض على صبعه مش واحد بيعض على يديه على يديه يعني منظر واحد مجنون منظر واحد مشعوف يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ندمان على الصحبة الصالحة اللي راحت منه يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ندمان على الصحبة السوء اللي مشي فيها يبقى ندمان على الاثنين الصحبة الصالحة اللي ما مشاش فيها وصحبة السوء اللي مشي معاها وهو ندمان على الصحبة الصالحة بيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا انما وهو ندمان على صحبة السوء بيقول يا ويلتا يعني ندمان اكتر على صحبة السوء يا جماعة مشهد الشاب اللي انا كنت واقف معاه وحاولت اوعظه الشاب ده لما مات بعد ايام مات مع اصحابه في السياره رموه من العربيه مشهد واحد اصحابه بيرموه من العربيه بيطلعوا يجروا ممكن ناس ملتزمين صاحبهم يقع وسطهم يسيبوه يجروا ممكن ده يحصل يا جماعه في بيئه الملتزمين في بيئه المعصيه رموه وطلعوا يجروا مشهد ابو طالب وهو بيغلي دماغه في جهنم بسبب انه سمع كلام ابو جهل وما رضاش يتبع النبي عليه الصلاه والسلام عند الموت هم دول في الاخره بيقولوا ايه بينادوا ربنا في سورة فصلت بيقولوا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يا رب ورينا أصحابنا بتوع الدنيا اللي ضيعونا نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين عشان يا رب نحطهم يتشووا مباشرة مع جمر جهنم هو إيه ده يا جماعة الغل اللي ما بين الصحبة ولكن في الآخرة عايز اقول ايه كيف نخطط للفوز برمضان استراتيجيا ازاي نجيب اجوان في رمضان ازاي نجيب اهداف ما ينفعش مباراة رمضان من غير اهداف الجون السابع يا جماعة هو الصحبة الصالحة باذن الله خدوا بالكم الجون الثامن باذن الله بتاع بكرة هيبقى عن بيئة الايمان لان الصحبة الصالحة دي علاقة جميلة بتشجع انما بيئة الايمان ازاي يبقى في ارتباط عملي بينا في اوراد يومية واسبوعية وشهرية ازاي يبقى في زي دار الارقم كده زي المسجد النبوي كده ازاي يبقى بينا اعمال مقدسة ثابته ساعتها بقى مسجد المنطقه بتاعكم اسمه بيئه ايمان بقى مسجد القريه بقى مسجد الكليه اسمه بيئه ايمان اي شاب عايز يجي يلتزم جديد يلاقي بيئه ايمان الحلقة اللي بعدها ان شاء الله الوجون التاسع هيبقى الافكار العملية من اجل ان احنا نملى الواقع بيئات ايمان وصحبة صالحة ازاي بقى كلام العملي الجون التاسع ده هيبقى خطير جدا يا جماعة الوقت واحنا في ليلة النصف من شعبان الاتصال باخواننا باحبابنا بجيراننا باصحابنا باللي بينا وبينهم مشاكل باللي سافروا عقود عمل من سنين وانقطعت العلاقة بينا وبينهم عايزين يا جماعة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اصبر نفسك طب ربنا ليه ما قالش اصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه نفسك دي معناه ان الامر لا يطاق نفسيا يا اخي لو الاخ ده خلص لو صاحبتك دي غتت لو صاحبك ده رخم هتروح جهنم من غيره انت محتاجاها انت محتاجه مهما كان نفسيا لا يطاق لازم يا اخوانا نستحمل عشان بعض عشان نبقى حبايب هنفتح بيوتنا لبعض عشان نبقى حبايب هتبقى مراتك طبخه على قدك ويجي لك صاحبك تشركه معاكوا في الاكل عشان نبقى حبايب هتشيل اللقمه من بق ابنك وتقسمها ما بين ابنك وابن حبيبك واخوك عشان نبقى حبايب هنضحي ولكن احنا الكسبانين احنا كسبانين مكاسب مهوله هنعرف المكاسب ديت لما نقف في ظل عرش الله بسبب الصحبه الصالحه هنعرف المكاسب دي لما ربنا يقول حقت محبتي للمتحبين فيه بسبب الصحبه الصالحه هنعرف المكاسب دي لما نقف على يمين العرش على منابر من نور وجوهنا نور وبسبب الصحبة الصالحة هنعرف المكاسب دي لما يغبط النبيين والشهداء أهل الصحبة الصالحة يوم القيامة هنعرف المكاسب دي لما نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله يعني أقوى زرار بيربط قميص الإيمان عليك ويخليه لا يتفلت منك الحب في الله إن احنا نعرف بعض إن احنا نتواصل مع بعض اخيرا يا جماعة اخيرا السؤال الحائر اجيب صحبة صالحة منين جت الاجابة عليه الاجابة رمضان الاجابة رمضان تراويح رمضان تهجد رمضان افطارات الطرق السريعة ال- ال- المكس بعد العصر في رمضان والصالحين بيقعدوا بقى الساعة اللي قبل المغرب دي في المسجد يقروا القرآن يا جماعة الاعتكاف بتاع رمضان عندنا فرصة جبارة للصحبة الصالحة في رمضان نبدأ من شعبان افطارات في المناطق بتاعتنا اعمل افطار في المنطقة بتاعتك اعملي عزومة لثلاثة أربعة من أخواتك كده يا أخوانا عايزين نكسب عايزين نكسب أرض عايزين نكسب أرض كبيرة قوي في الجون ده في هذه الفترة وأخيرا عايز أقول لكم يا أخوانا عشان برضو ما نبقاش بنأفر عايز اقول لكم ان الصحبه ما هياش شماعه بنعلق عليها كسلنا الصحبه مش مصباح علاء الدين اللي لما يجي هتلاقي حياتك خلاص اتقلبت انقلاب كامل الصحبه يا جماعه الانسان الوحش الصحبه الصالحه مش هتجيبه الانسان الحلو اللي عايز ربنا الصحبه الصالحه هتنقله نقله في الطريق فلو انت كويس لو انت كويسه الصحبه هتبقى خير معين الجون السابع باذن الله سبحانه وتعالى وهو الصحبه الصالحه في هذه الليله المباركه التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا فيها وان يقبل منا عملنا وان يشرح صدورنا وان يزكي لنا نفوسنا وينزع من صدورنا كل غل وبغضاء وشحناء وغيره وحسد وكبر وعجب اللهم امين يا اكرم الاكرمين اللهم امين يا رب اللهم اصلح ذات بيننا واخرج شياطين الانس والجن من بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم يا ربنا صل صفنا اجمع كلمتنا وحد كلمتنا على ما يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه يا كريم يا اكرم الاكرمين يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا يا